الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي لكم وحشة اليوم اللي ما بيلجو- ما- ما باجيلكوش فيه ببقى فعلا يعني افتقدتكم افتقاد كبير جدا أهلا بكم أحبائي وإخواني وأخواتي في حلقة جديدة من هذا خلق الله أحبتي هذا خلق الله آه، يتناول ليس فقط السماوات والأرض والنجوم والكواكب والحيوانات و- والبحار والأنهار والأشجار ولكن أيضا يتناول يتناول الإنسان ويتناول المشاعر والعواطف الإنسانية والبشرية يتناول الإنسان بكل تكوينه الحقيقة الليلة دي حلقة جديدة ونحن نحب الحقيقة أن نعود إلى الفطرة السليمة وإلى القلب الطيب وإلى العواطف ال- ال- ال- المرهفة تجاه من؟ تجاه الله سبحانه وتعالى تجاه الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا بيده ونفخ فينا من روحه وأسجد لأبينا ملائكته أول مسحة مسحناها من الله يعني أول ما مسحت أول شيء آه، يعني لمسك أول شيء عملته أول شيء اتكلمته كان مع ربنا كان مع ربنا ربنا سبحانه وتعالى أول من تكلم معك هو الله وأول من تكلمت معه هو الله سبحانه وتعالى وجل جلاله لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحبتي النهاردة الحقيقة يعني نحب أن نتحدث عن الله عن الله وعن الله فقط ولكن هناك أحداث جارية سبحان الله العظيم أخذتنا وألهتنا وأشغلتنا وإن كان من الضروري فمش هنتكلم فيها إلا في آخر عشر دقائق لكن تعالوا نتكلم النهاردة عن الله تعالوا نتكلم الليلة دي عن الله الواحد وحشه التعامل مع الله وحشه التقرب إلى الله وحشه الحديث مع الله الواحد وحشه الانطراح بين يدي الله عز وجل سبحانه وتعالى والبكاء من أجله عز وجل شوقا و وتذللا وترققا شوفوا الرجل الذي شعر بحب الله عز وجل يقول لله سبحانه وتعالى وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون وددت دمع الخافقين لمقلتي وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون حديثنا النهاردة عن المحبين الصادقين ازاي بيتقربوا الى الله عز وجل رب العالمين بيتقربوا اليه اعظم ما يتقرب به الى الله بعد لا اله الا الله هو الصلاه لذلك حلقه اليوم تخص المحبين المشتاقين المصلين لله رب العالمين الصلاه قدرها وزنها اثرها في حياه المسلم حلقتنا الليلة دي عن الصلاة عن العبادة العبادة ال- ال- ال- المهضومة الحق العبادة التي لم لم تؤتى حقها إلى الآن الصلاة الصلاة يا إخواني اسم على مسماه الصلاة تقربك إلى الله وقال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين امتى هتكلم ربنا اما تصلي ربنا سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا قال ما ال- إياك نعبد وإياك فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل الله تعالى هو الودود يعني الحبيب القريب المجيب كان رسول الله يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال الفضيل بن عياض كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي واحد تاني بيقول أنا من كتر ما بعامل ربنا مش قادر أعامل الناس مش قادر أعامل الناس بيقول وأديم نحو محدثي عقلي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي يقول يا رب أنا بحاول أبقى طبيعي مع الناس بس مش عارف مش عارف أنا بتمنى عملك أنت وابعد عن الناس خالص طبعا دي مش دعوة للرهبنة ولكن احنا أتقنا التعامل مع الناس فين التعامل مع الله فين التقرب إلى الله فين اللي قلبه معلق بالمساجد الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أنه سيكون في ظل العرش يوم القيامة وقال ورجل معلق قلبه بالمساجد فين النوع ده فين النوع الر- اللي فيه الربانية السمحة النوع الرباني السمح اللي ما- كل ما كل مشاغله بالله سبحانه وتعالى وكل مشاغله ازاي يلقى الله النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان دايما مشغول بالصلاة ومشغول بالعبادة ومشغول بلقاء الله سبحانه وتعالى أحبتي المسلم لازم يعود إلى الله ولازم يكون أواب إلى الله الصلاة الصلاة لو أنت محتاج حاجة ارجع إلى الله تعالى وصلي إلا صلاتك اوعى تخلي دعائك وطلبك من الناس خليها مع الله وما, وما تهملش الدعاء فإن الدعاء خير سلاح فإن الدعاء خير سلاح لأنك تسأل من لا يرد سائل ولا يخيب آمل الدعاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل تحضره ما من رجل يكون له عند الله أو عند أحد من بني آدم حاجة ف- فيقوم فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين يسأل الله فيما حاجته إلا آتاه الله إياها إن عاجلا أو آجلا أذنبت تقول إلا صلاتي أروح أصلي على طول أتوضأ وأصلي ركعتين حتى يغفر الله لك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له الصلاة أسرع طريق إلى الجنة وأقرب طريق إلى الفلاح والله اللي ملوش علاقة بالله لن يكون له علاقة بأي, ح- بأي أحد والذي يفشل في العلاقة مع الله يفشل مع أي إنسان من يفشل مع الله فهو مع غيره أفشل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله وقال النبي عليه الصلاة والسلام وشوف قلة الجهد مع عظم الأجر قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل على الله فيهما يقبل على الله فيهما بقلبه ووجهه إلا إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة مش هقول لكم كده بس ده, ده, ده أجزاء الصلاة وأنت رايح للصلاة وأنت رايح للصلاة مجرد وضوءك بس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء يدخل من أيها شاء صلى في المساجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في في المسجد خير من صلاته في بيته وفي سوقه بضعا وعشرين درجة بضعا وعشرين درجة وقال, وقال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الحقيقة إخواني وأخواتي احنا معانا النهاردة آه، يعني مناظر للمصلين معانا آه، ناس بتصلي ناس بتحب ربنا ناس بتحب الأذان هنلاقي واحد بي بي بيحب الأذان راح نشره في, في أدق وفي, وفي, وفي أحرج أماكن في العالم تلاقيه بي- بي- بيرفع الأذان في الكنائس وبيرفع الأذان فوق الجبال وبيرفع سبحان الله عشان يسمع الناس نداء الله أكبر واحد تاني هنلاقيه بي- بيصلي قدام البيت الأبيض وقدام الكونجرس الأمريكي وقدام الكلام ده ليه؟ عشان يقول أنا ليا إله أنا لنا علماني ولنا ليبرالي ولنا اشتراكي ولنا ديمقراطي ولنا أنا مسلم يقف ويصلي ويقول الله أكبر ويصلي لذلك ما فيش حاجة غاظتهم أكتر من إنهم يشوفوا واحد بيقول الله أكبر وبيصلي ما قالهمش حاجة ما عاندهمش ما زعلهمش ولكن اللي زعلهم إن بيعمل حاجة هم مش قادرين يعملوها واللي زعلهم انه بيعبد الهه اللي هم مش قادرين يعبدوه وبيصلي له بالطريقه اللي هم مش قادرين حتى يفهموا ازاي هو وصل للركوع والسجود والخشوع والدموع اللي الراجل ده آه، آه، بيصلي بيها فعشان كده جوله وبداوا يأذوه منظر تاني واحد بيحاول يرفع عن المسلمين هنشوف كان بيعمل ايه وما بيصلوا منظر تالت واحد آه، او مجموعه قالوا تعالوا نص- تعالوا نصلي آه، مش هنضيع الصلاة طب نعمل ايه راحوا مكان غريب جدا وهم فيه وبيلعبوا وبيتبسطوا وسبحان الله العظيم عرفوا ان الصلاة جت صلوا في المكان ده وبطريقة عجيبة جدا وهنشوفها كمان شوية منظر اخر طبعا و- وانتوا عارفين كلكم إن الناس اللي كافحت و- وتعبت وعانت عشان العبادة وعشان الصلاة احبتي آه، يعني انا آه، زيكم بالضبط بتمنى ان احنا نشوف المناظر اللي احنا بنتكلم عنها دي مش عارف استاذ ياسر جاهز ولا ايه آه، احنا عندنا ال- ال- المشاهد دي انا الحقيقه بحبها بشوف بحب اشوف الخضوع لله عز وجل بحب اشوف الدموع والخشوع سبحان الله العظيم احق من عبد أحق من عبد وأعظم من ركع له وسجد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الملك القدوس السلام وهل أفضل من رجل يتطهر بماء كاللؤلؤ لي- لي- ليقف بين يدي ربه وهل أعظم من رجل يقوم فيستقبل القبلة ويتفرغ عن ويفرغ نفسه ويتفرغ من كل اتجاه إلا الاتجاه الذي يلقى الله فيه وهل أحسن وأجمل من رجل وقف رأسه بين كتفيه كز- كالخاضع الذليل ال ال ال ال ال الجائع الذي يسأل ال- الشبع الخائف الضرير البائس الفقير الذي يسأل ربه أن يعطيه وأن يكرمه وهل أجمل من رجل يركع لله ويخضع أو, أو, أو أفضل من رجل يسجد لله ويحفد سبحان الله العظيم لذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه لما جاءه آه، آه، ربيعة بن كعب الأسلمي وقال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني اطلب اتمنى قال أسألك مرافقتك في الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك عايز حاجة تاني قال لا هو ذاك قال فأعني على شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه عايز تبقى معايا في الجنة آه قال له اغلب نفسك اقهر نفسك على العبادة لله سبحانه وتعالى قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود قال له لازم تسجد كتير وتعبد ربنا كتير عشان تدخل الجنة بإذن الله عز وجل أحبتي تعالوا معايا نشوف واحدة واحدة ال- ال- ال- المناظر اللي معانا النهاردة مناظر ناس حبت الصلاة وحبت العبادة وحبت ربنا وحبت إنها تقول له يا رب إحنا بنحبك وبنعبدك بس هي المرة دي هناخد عن الصلاة تعالوا نشوف الراجل ده راجل أوروبي أسلم في سويسرا الراجل ده بعد ما أسلم حب يسمع الناس كلمة الله أكبر الله أكبر من كل شيء وهو نداء الصلاة وتعالوا نشوف الراجل ده عمل إيه هو عمل باختصار عشان برضو باختصار شديد عمل ميكروفونات تأذن لوحدها على فين على أعلى قمم كنائس موجودة في العالم وتعالوا نشوف هذا المنظر ادي صاحبنا هو بيعمل ايه بيعمل ميكروفونات مع بعضها وبيلزقها بالطريقة دي وبعدين هيحطها كلها في شنط كده بيجربها شوفوا بقى هيروح يحط السماعات دي فين هيروح يحط السماعات دي في اعلى قمم كنائس موجودة في العالم في ايطاليا وغير ايطاليا و... وشوفوا هياخدها ادي اول واحده هي- شوفوا دلوقتي هو طالع فين طالع في اعلى قمه في في كنيسه في اوروبا شوفوا ازاي طالع طالع طالع شوفوا آه، ليبلغ دين الله هو مش قادر يقول للناس باللغة العربية ولا عارف يفهمهم ولكن يقول لهم انتوا هنا بتنادوا غير الله انتوا هنا بتعبدوا غير الله طب اسمعوا بقى اسمعوا المفروض مين اللي يكبر في هذه الأماكن وفي كل مكان الله سبحانه وتعالى هنا هي- هيعمل كده وهيحط السماعات كده وهيبدأ يقول لهم هنا الله أكبر وهنا ال- آه، آه، الله أعظم وهنا لازم يسمع الله ولا يسمع سواه وبطلوا بقى يعني إيه تخاريف وكفر بالله سبحانه وتعالى تعالوا نسمع مع بعض شوفوا الأذان هو كده حطه وهنا هيبدأ الناس يفاجئوا بهذا الأذان هم مش متعودين على كده متعودين على الأجراس متعودين على الكلام ده وهم ماشيين آه، سمعوا الله أكبر شوفوا إيه ده هم إيه بيقولوا إيه ده ما يستغربوا سبحان الله شوفوا ازاي ازاي ازاي هم مستغربين ويشوفوا سبحان الله العظيم شوف سكتوا انا عايز اقول لكم التعليقات اللي حصلت على الموضوع ده ان واحده كانت ماشيه فالناس ب- سمعت ال- الاذان فبيقولوا لها ايه ده قالت لهم ده احسن صوت سمعته مع انها مش مسلمه ده احد الناس شوف عشان يقول آه، يعني يبلغ كلمه الله اكبر شوفوا عمل ايه تعالوا بقى للتاني واحد تاني ده اللي إيه، شايف الناس مبهورة بأمريكا والبيت الأبيض والكونجرس الأمريكي و- والأمم المتحدة وكله رايح يذل و- ويخضع ليهم هو راح قال لهم لا أنا بعبد ربنا وحده هذا ال- هذا هذه ال ال ال ال ال يعني العاطفة وهذه الرسالة بلغتهم بلغتهم ازاي سبحان الله العظيم حسوا بيها جابوا له بقى وسائل الإعلام وجابوا له إيه، اليهود وجابوا له النصارى عشان يقعدوا يشوشوا عليه وتعالوا شوفوا المنظر اللي أبلغ من أي كلام اتفضلوا آه، اتفضل يا سيدي شوف هنا هو ده صاحبنا واقف بيصلي اه شوف ازاي هم بقى ايه مش عاجبهم الموضوع ده حطوا قدامه يفط وحطوا قدامه بتاع وحتى هم كاتبين اهو آه، جيسس يعني آه، آه، جايبين له بقى Jesus! Jesus! Jesus!
طب هو بيصلي هو بيصلي طب انتوا زعلانين ليه؟ انتوا لو حد لقاكم بتصلوا انتوا حد بيزعلكم في حاجه؟
Jesus!
يعني هم جابوا له بقى وسائل الاعلام وجابوا له الناس وجابوا له إن إن طب ليه؟ يعني هو انت ليه بتعمل كده اساسا؟ اصلا يعني انت ايه اللي مزعلكوا اساسا في الموضوع ده؟ لذلك هو على فكره يعني ما فيش حاجه تضايق آه، آه، آه، من اشرك بالله زي ما زي ما تلاقي حد بيعبد ربنا يعني حتى الكفار والمشركين كان أكتر حاجة بتأثر فيهم وبتضايقهم وبتزعلهم إن هم يشوفوا حد موحد كان أكتر حاجة كانت بتضايقهم إنهم يشوفوا مسلم بيصلي والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم آه، كان بيصلي كانوا متضايقين وكانوا بيحطوا على رأسه التراب ليه؟ عشان كانوا بيقولوا آه، آه، يعني أتذرون محمدا يغبر رأسه في التراب لربه كانوا متضايقين جدا من المنظر ده لأنه منظر عابد خاشع خاضع ذليل آه، منكسر لله سبحانه وتعالى هم ما يحبوش كده أبدا هم ما يحبوش كده أبدا سبحان الله العظيم تعالوا بقى نشوف واحد المرور آه، يعني آه، المرور ضيق والاماكن في الشارع آه، مش عارف ينزل يصلي في الشارع بيدوا لهم بقى مخالفات وبيمشوا عمل ايه وقف عربيته وصلى فوقها و- و- معايا وقف عربيته وصلى فوقها والناس كانوا ماشيين مستغربين جدا من المنظر تعالوا نشوف ده بيصلي شوفوا ازاي هنا اهو بيصلي والناس بقى ايه واقفة بيعدوا طبعا آه، بيستغربين جدا ايه المنظر ده بيصلي بيصلي هنا آه، ليه أهو شوفوا بيصلي ليه هنا هو ليه بي- ليه عامل في نفسه كده هم مستغربين جدا يعني شوفوا حتى الراجل بتاع النظافة م- بيبص بيستغرب بيبص له ده إلا صلاتي حافظ على الصلاة في أي مكان الا صلاتك عايز اصلي وتعبد ربنا سبحانه وتعالى و- و- وما تكسلش معايا وتبقى عندك نشاط وحيويه تعالى بقى شوف منظر هذا الرجل اللي كان بيصلي رجل كبير في السن ولكنه آه، نشيط في عباده الله ومش بس كده ده فقد ساقه كامله من ال- من القدم الى الفخذ ومع ذلك مش عايز يصلي قاعد ابدا مع انه ليه رخصه كبير في السن ومقطوع الساق ولكنه بيصلي لله تعالى يقوم ويقعد ويركع ويسجد وبقدم واحده ليتعلم ليتعلم الذين لديهم ساقان ولديهم صحه ولديهم الوقت حتى لا يكسلوا تفضلوا ما خليها هي حياتي ودنيتي فيها
شوفوا الراجل يقوم برجل واحده ويصلي
هي حياتي و شوف دنيتي ازاي سبحان الله العظيم
إلا يصلي بقدم واحدة واقف على رجل واحدة ما خليها هي حياتي دنيتي فيها شوف سبحان الله العظيم ال- ال- الراجل الراجل واقف ومش حاسس بأي ألم ولا حاسس بأي وبرجل واحدة وبيركع ادي بيركع اهو شيء عجيب شيء عجيب سبحان الله الإنسان لما يبقى عنده خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى بيهون عليه بيهون عليه أي تعب ومشقة سبحان الله العظيم وتعالوا نشوف ده منظر طريف واحد من الناس واحد من الناس شاف الناس في رمضان بيصلوا وفي القيام فحب ايه حب يرطب عليهم عمل ايه جاب بخاخه عمل بخاخه وايه وبدا يبخ عليهم عشان يحسوا بالرطوبه وبالبروده في وسط هذا الحر الكلام ده كان في رمضان تعالوا نشوف مع بعض هذا الرجل البسيط الطيب اللي عايز شوفوا هنا شوفوا ازاي من الله ثم ينبئهم بما كانوا شوفوا وجوههم و- و- وفي قفاهم وفي كله و- والراجل مبسوط بها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى
آه، سبحان الله آه، كل واحد ليه احساس وشعور شوف الراجل ده حب ان المسلمين يبقوا مبسوطين وهم بيصلوا حب ان المسلمين يبقوا- ف- فرش عليهم ميه اما بقى المنظر اللي اعجب من اللي احنا شفناه ده كله آه، منظر الحقيقه منظر غواصين وهم تحت بيغوصوا في ال- تحت اعماق البحر آه، آه، عرفوا ان الصلاه وجبت فوقفوا وراحوا مصفوفين وصلوا في أعماق أعماق البحر الموضوع ده الحقيقة بيفكرني بحاجة قبل ما نشوفه بيفكرني بواحد شاب من الشباب العربي نزل في يوم من الأيام عشان يغطس فهو بيغطس السدادة سدادة ال- الهواء اللي بتحميه من ان ال- المية تدخله في- في في جوفه آه، فاتفكت فدخلت له المية في الداخل فغاب عن الوعي شافوه أصحابه فأخدوه وفوقوه وعملوا له إسعافات وأنقذوه من موت محقق هذا الشاب نوى نية جميلة جدا قال لهم إيه قال بينه وبينه لربنا سبحانه وتعالى لله علي أن أسجد لله تعالى وأصلي له في المكان الذي آه، كنت هموت فيه أصلي لربنا في مكان ما صلاش فيه حد إطلاقا قبل كده لله سبحانه وتعالى أغبر راسي في التراب لله عز وجل في مكان ما حدش فكر ولا حد تصور انه يصلي لربنا في هذا المكان عايز يعمل نفسه زي سيدنا زي سيدنا آه، يونس الذي سبح لله عز وجل وصلى له ودعاه داخل بطن الحوت وتعالوا نشوف باطن البحر الذي صلى فيه المسلمون لله بكل خشوع وتواضع وايه وكمان امام ومامومين وبيصفوا بعض والامام بيصلي بيهم حاجه جميله والله ربنا يكرمهم وتعالوا نشوف هذا المنظر الجميل شوفوا هم دول الاثنين بيصلوا مع بعض إيه، طبعا هم آه، واحد فيهم آه، عن- على ناحية والتاني على الناحية التانية أضفيت على لكن تعالوا بقى نشوف المنظر ال- الأجمل الورد تضوع واعتنقا حسن يا رب المنظر الأجمل أجمل من ده الجماعة بقى كاملة يعني المجموعة كاملة بيصلوا لله سبحانه وتعالى تحت أعماق أعماق البحر شوف السجود جميل ازاي السجود جميل ازاي هنا بقى شوفوا ازاي هنا ده امام ووراه مأمومين وبيصلوا جماعة تحت يا سلام شوفوا شوفوا الجمال والعظمة والت- وحواليه الأسماك و يعني الواحد متعود يصلي ت- جنبيه حمامة جنبيه عصفور ودول أسماك عمالة رايحة جاية في وسطهم شوفوا ازاي جمال والعظمة ايوه يا سيدي اركع واسجد و- واتلو واعبد ربنا سبحانه وتعالى شوف ازاي السجود ويكبر ويهلل ويسبح شايفين بيقوم ازاي بيقوم سبحان الله شوفوا عشان يحفظ توازنهم ما بيتحركش مش عايز يتحرك وحافظين توازنهم بكل ما اوتوا من قوه وخبره في الغطس والعوم وال- والغوص علشان يقفوا بين يدي الله رب العالمين فين اللي بيقف سبحان الله والله مناظر جميلة والله الواحد ب- يعني حاجة تبص الإيمان في قلب الإنسان وتخليه يشعر قد إيه الناس دي بتقدر الله وبتحب ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله إخواني تع- تع- تعظيم تعظيم ال- تعظيم ال- العبادة من تعظيم المعبود بيها يعني عايز تعرف أنت بتعظم ربنا قد إيه شوف أنت بت- بتعظم أمر الله قد إيه ها لذلك آه، كان آه، كان ابن مسعود بيقول ايه من سره ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف وقال من سر- من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليقم الصلاه حيث ينادى بهن حيث ينادى بهن تبقى ظروف صعبه والناس آه، آه، برضه بيحافظوا على الصلاه حتى في ال- في المرض حتى في الجهاد حتى وإن كان حد بيأذيهم وبيزعلهم بل وبيضربهم وبيهددهم بالقتل بل ولو هو حتى عايز يخرجهم من الصلاة برضه مش هيخرجوا والمنظر ده أكبر منظر أعجبني في ثورة 25 يناير هذا المنظر والله أنا تأثرت به تأثر بالغ ولذلك أنا أحيي هؤلاء الشباب الذين وقفوا يعبدون الله عز وجل ولم يتزحزحوا ولم يتحركوا خضوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى وهم يقولون الله أكبر من المدافع والقنابل والرشاشات والقنابل المسيلة للدموع لن لن نخرج من الصلاة أبدا ولن نكبر أحدا على الله وتعالوا نشوف هذا المنظر والشباب بيصلوا وهم بيتضربوا وبيؤذوا وبالميه المكربنه ميه فيها ميه فيها مشاكل يعني فيها املاح واحماض بتحرق العيون وبتحرق الجلد مش ميه عاديه زي بتاعتنا تعالوا نشوف شباب زي الورد شباب 25 يناير ال- الابيض اليد الناصع ال- ال- السيره شوفوا ازاي وهم خليها هي حياتي ودنيتي فيها
شوفوا ازاي يا سلام يا سلام اركع يا سيدي واسجد لله سبحانه وتعالى وقول يوم القيامة يا رب انا وقفت لك في مكان شوفوا حتى الشباب مش بقى بيخافوا بيجروا لا ده بيجروا عشان يلحقوا يصلوا في ال- في الصف واللي ما لحقش من الاول عايز يلحق التاني وشوفوا ازاي بيصلوا لله سبحانه وتعالى محدش هيخرجهم صلوا ربنا سبحانه وتعالى قول لا اله الا الله قول يا رب انا بعبدك وبكبرك أيوة وتذكروا لما ألقي على النبي عليه السلام آه، سال الجزور ولما ولما آه، حاولوا ان هم يبعدوه عن العباده شوف دول تلامذه النبي عليه الصلاه والسلام ورثه الانبياء والرسل لا تخلي
سبحان الله العظيم شو- ايه رايكم مش رجاله مش ناس فعلا ينطبق عليهم قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا ما عهدوا الله عليه اسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا وعليكم بالخير الحقيقه احنا عندنا آه، آه، منظر اخير عام بقى تجميع كده اهو ل- لشكل المصلين وهم بيصلوا في جميع انحاء العالم آه، آه، في آه، آه، مش عارف تقريبا الوقت يعني آه، آه، طيب آه، معانا اتصال طيب الحقيقة آه، يعني آه، إذا تبقى لنا وقت بإذن الله تعالى في آخر الحلقة هنتكلم بس شوية كده عن طغاة العالم لكن دلوقتي انا مش عايز آه، آه، يعني ولا ناخده وخلاص الحقيقه آه، انا بلغني آه، يعني خبر في قرابه يعني بعد صلاه الظهر على العصر كده ان إن خبر مقتل معمر القذافي الحقيقه يا اخواني يعني معمر القذافي دي كانت نهايه متوقعه وحتى المحللين قالوا يا لا ينتحر يا يقتل يا يهرب المهم كان القتل والانتحار احد ال... طبعا انتوا هتستغربوا طب ايه اللي جاب ده للموضوع اللي احنا فيه الصلاه والعباده لان الصلاه والعباده من الضعفاء والمستضعفين احد اعظم واهم اسباب النصر النصر آه، الناس اللي هو ظلمهم كانوا مصلين ومسلمين هو كان مضطهد لل- للمسلمين كان بيقول المفروض القرآن ده يتغير يقول بتقولوا ليه قل هو الله أحد ما تقولوا الله أحد ع- بيغير في الصلاة وبيجبرهم في ليبيا ان هم يتبعوا مذهب واحد او قول واحد في مذهب الامام مالك في- في في بعض الامور يصلوا فاردين ايديهم ويسلموا س- تسليمة واحدة وبيجبرهم انهم يفطروا ايام من رمضان والله وانا كنت هناك وانا عارف بقول ايه انا نازل من مكاني هو مش عايزهم يكبروا الله اوعى تفكر ان لما بيقول آه، الله وليبيا ومعمر آه، آه، ولا الله وليبيا و- الله ومعمر وليبيا وبس ده هو بيقول كده بس عشان الناس يبقى يعني يستوعبوها لكن هو ما كانش بيعمل كده هو كان بيقول هناك انا وبس مش حاجه تاني آه، والله يا اخواني انا نازل من الفندق وكنا هناك في مؤتمر و- وكان يعني على ضيافته انا نازل من الفندق وكان معانا شيوخنا وعلمائنا شفت يافطه على باب الفندق مكتوب عليها ايه المفروض ان ده مؤتمر ديني ومؤتمر الناس اللي جايه جايه تقول لا اله الا الله وجايه تنصر دين ربنا جايين بقى يقولوا ايه جايين هو بيقول لهم إيه؟ مكتوب كده يافطه كبيره مكتوب لك المجد وحدك لك المجد وحدك يا قائد الثوره العظيم لك- لك المجد وحدك يا قائد الثورة العظيم مين ده اللي ليه المجد وحده أنا بقول للراجل بتاع الشرطة بقول له مين ده اللي ليه المجد وحده قال لي القذافي قلت له القذافي أما ربنا ليه إيه لما القذافي ليه المجد وحده أمال إحنا جايين هنا نعمل إيه إحنا مش جايين نقول لكم آه، إن ربنا ليه المجد وحده ده هو عنيد عنيد والعياذ بالله تعالى وعامل نفسه إله وعامل نفسه رب والعياذ بالله ودي كانت نهاية متوقعة لذلك آه، الحقيقة أنا أنا شفت طبعا آه، المشهد اللي آه، اللي بيؤكد أن القذافي قد قتل والحقيقة ده جزاء وفاق الراجل ده ظلم وطغى وأفسد وكان عايز يغير القرآن وكان عايز يبدل آه، وهناك أساسا ممنوع تخيلوا أنه مانع الناس يدعوا في رمضان في الصلاة تخيلوا ان الاعياد دي براحته خالص يقول لهم بكره العيد يبقى بكره العيد ويفطروا يقول لهم بكره رمضان يبقى بكره رمضان ويصوموا من غير الهلال ومن غير اي حاجه من غير فالرجل يعني آه، والعياذ بالله تعالى انتوا عارفين عنه اكتر ما انا آه، بكلمكم عنه لكن الحقيقه اللي انا شفته بنفسي غطرسه غطرسه ودي نهايه كل ظالم دي نهاية كل ظالم اللي صلوا وعبدوا ربنا وصبروا على دينهم أو ربنا نصرهم على مين على الطاغي اللي كان بيقول لهم يعني إيه أنا المجد لي المجد ليا وحدي وتعالوا نشوف بقى هذا المنظر حتى ن- يعني نتأثر فعلا ونشوف ونعرف أن الله أن الله سبحانه وتعالى يغلب ولا يغلب ويجير ولا يجار عليه والله سبحانه وتعالى فوق عباده قاهر وعليهم قادر تعالوا نشوف عشان نعرف أن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا الرجل اللي كان بيقول ما أناش خارج مش مش هطلع مش هتنازل مش هتفاوض مش هعمل وكان بيذم الناس وعلى فكرة القذافي واخد الحكم واخده من من من من ال- ملك ليبيا السابق السنوسي والراجل ده كان مسلم كان مسلم صح والراجل ده آه، يعني القذافي نحاه وخد منه الدولة وقلب الدولة اشتراكية عشان يبعد بيها عن الإسلام ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتعالوا نشوف هذه الحلقة الجديدة في سلسلة الطغاة الذين أسقطهم الله تعالوا نشوف القذافي لما قتل ولقوه مقتول مضروب بالرصاص الله أعلم هو قتل ولا هو انتحر تعالوا نشوف منظره وهو ملقا على الأرض آه، في- مدرج في دمائه طبعا هنا الصورة مش واضحة هو ده القذافي
فاكف في الحشا صوت هو ده القذافي من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا بلى يا نفس قد آنا قوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما شوفوا، دانا يعز من يشاء ويذل من يشاء خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي سبحان الله العظيم يعز من يشاء ويذل من يشاء كان أعيدي للحمى قلبي وعودي عودي الآن سبحان الله العظيم يعني حاجة تخيلوا بقى هو ده ال- ال- قائد الدولة وقائد ال- وال- معمر القذافي ملك ملوك افريقيا عميد حكام العالم آه، يعني حاجة اديكوا شفتوا نهايته واديكوا شفتوا منظره يعز من يشاء ويذل من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب احنا كان معانا النهارده فقره عن نيكولاي تشاوشيسكو ومحاكمته وفي ناس الحقيقه طلبوها كتير مش عارف اذا كنا هنقدر نقدمها النهارده ولا ممكن ناجلها المره الجايه آه، لكن آه، احنا معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة آمين.
ارزق بالمواظبة على الصلاة يا رب امين أنا م- مش عارفة على بقدر ما احنا فرحانين آه، لموت القذافي ل- ل- لنهاية الظلم بقدر ما الواحد حزين على اللي بيحصل في الأمة العربية بحالها يا ريت يا ريت بإذن بعد إذن حضرتك يعني بعون الله بعون الله يا رب يج- يجعل الأمة العربية في أمن وأمان امين لأن احنا كلنا افتقدنا الأمن والأمان
امين ويا ريت بعد ع- اذنك عن طريق كل ال... كل اللي يحب دينه ووطنه واسلامه ي- ي- يفوق الشباب نعم.
للاسف للاسف الثوره كانت جميله بس خلفت مجاعه في الشباب الجديد الشباب بقى جريء بشكل غير طبيعي مم.
نسيوا الاحترام ما بين الكبير والصغير وعايزين ياخدوا حقوقهم يعني وصلنا لدرجه الانانيه كل واحد عايز ياخد حقه ما فكرش ان لو صبر شويه و- وقفنا على حيلنا وساعدنا البلد هتقف على حيلها كل واحد بيفكر في نفسه بس يا ريت دلوقتي ندي دروس للشباب ما- اتنفخوا نفخناهم اديناهم زياده عن حقهم زادوا توتر يعني دلوقتي كل كل واحد مش مهم يولي مين آه، الرئاسه في اي مكان المهم ان يكون يديله فلوس ويكون مش فاهم في العمل يا ريت يا ريت نعمل محاضرات ربنا يكرم حضرتك.
ونفوق الشباب ان شاء لان الله الشباب في ضياع ان شاء الله والله في ضياع والبلد بتقع مع ان هم المفروض يكونوا هم ال- اللي هم اللي هيبنوها آه.
للاسف احنا اكتشفنا دلوقتي هم اللي مش عا- مش عارفه اعبر ربنا أكيد يولي كل من الناس يصلح هتبقى هو بتقول المسألة المسألة المسألة الناس على دين أمرائهم وعلمائهم يعني الناس على دين قادتهم إذا كان القادة صالحون هياخدوا الناس وراهم للصلاح إن كانوا غير ذلك فهيكون النتيجة غير ذلك للأسف للأسف الشديد معنا أم مهند أهلا يا أم مهند أهلا يا أبو مهند أنا آسف أنا آسف أهلا يا أبو السلام مهند عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا اخي الطيب؟
الحمد لله طبت وطاب سعيك وممشاك وطاب الله وسعيك.
يبارك الجنة فيك.
منزلة ان شاء الله يا اخي.
آمين إيه، هقول كلمة صغيرة بس اقول لك إيه، فاعتبروا يا اولي الابصار فاعتبروا يا اولي الالباب. هقول هو ده العبرة مم.
هو ده العبرة. يعني بص حضرتك هقول لك فعلا الذل اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ان شاء الله هو آمين.
ده الذل فعلا مم.
تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وت- وتذل من تشاء هذا القذافي اللي قال لا انا وانا وانا انا ملك ملوك انا انا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فاعتبروا يا اولي الالباب فاعتبروا يا اولي الابصار مم.
انها عبره فعلا يا اخي امين جزاك الله عنا خيرا وجزاكم ربنا يبارك لك يا رب على هذه الحلقات ال- الجميله الله يبارك فيك يا واجعلها أبو الله في ميزان حسناتك انت والشيخ محمد والشيخ محمود وجميع العاملين آمين.
بقناه الرحمه يا اخي امين يا رب العالمين ممكن آه، مهند اه اتفضل
السلام وعليكم السلام عليك وعليكم السلام
انا بحبك
ازيك يا شيخ امين الحمد لله انا كويس يا مهند بحبك بالله
انا بحبك الفنان وانا كمان بحبك ادعي لي ربنا يكرمك يا مهند ادعيلي ربنا يصلح حالنا وحالك ويكرمك ويبارك فيك انت واولادي وكل اولاد المسلمين اهلا يا ام ابراهيم السلام عليكم صلاة اخر السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازي حضرتك يا شيخ اهلا يا ام ابراهيم ازيك اسالك يا شيخ ان انت تدعينا انا واولادي وزوجي نعم اسالك الدعاء ليا ولاولادي ولزوجي ربنا يكرمك ويبارك فيك وانا بس بحب اذكر بايتين من كتاب الله عز وجل الايه الاولى افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون فالايه ديت بتبين لنا قبل قبل القذافي يعني احنا احنا نفسنا بننزل الايات دي على نفسنا احنا وبنتعظ يعني الايات دي بتيجي ق- موت القذافي دي ايه لينا احنا مم.
عشان لا نصر على ذنوبنا وانا اسفه يا شيخ ان انا بتقدم بين يديك وجزاك لا الله خير.
ابدا ربنا والسلام يبارك عليكم ورحمة الله.
ربنا يصلح حالك يا ام ابراهيم وجزاكم الله خيرا ذكرتينا بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا بحبك في الله جدا يا شيخ يا شيخ امين الله يكرمك يا اخي محمد معاك آه، محمد خميس اهلا وسهلا يا اخي محمد من إزيك؟
دوران اسكندريه اهلا وسهلا مرحبا والله إن- اني احبك في الله جدا واشهد الله على اني احبك في الله احبك الله
انا عايزك آه، حضرتك تدعو ليا وتدعو لولي اخويا وليد مسعود بالثبات على ال- على الحق و- آه، و- وان يرزقنا الله الح- الحج ربنا وان يصلح حالنا يجمعنا في في الدنيا على طاعته وفي الاخره في مستقر رحمته ربنا يكرمنا اياك ويصلح انا حالنا وحالك أسعد- اسعدك بال- بالله انا احبك في الله جدا جدا يا شيخ احبكم الله الله يبارك فيكم آه، معانا اتصال اخر اخر اهلا يا اخ ممدوح السلام عليكم
اهلا يا اخ السلام ممدوح عليكم.
ازيك اهلا وسهلا الله يبارك فيك يا مولانا اهلا وسهلا اللهم الحمد لله العبرة لازم أن نأخذها لأنفسنا أولا طبعا كل شيء طبعا
لأولا لأنفسنا جزاكم الله خيرا دي حقيقة احنا للأسف الشديد الناس بتتصور ان احنا بناخد العبرة يعني ايه بنشمت في الناس لا مش شماتة هو ده انسان زيه زي بقية الناس ولكن المشكلة انه شوف ده تخطى حدوده فلذلك من لم يعتبر صار عبرة اللي ما بياخدش عبرة من كل اللي بيحصل حواليه هو في يوم من الايام هيبقى عبرة ولذلك قالوا السعيد من وعظ بغيره والتعيس والشقي من وعظ بنفسه يعني ما كانش هو بيتعظ بغيره هيحصل له حاجة هيتعظ فيها بنفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعظ بغيره وأن يخضع لله تعالى ويذل بعيدا عن الابتلاءات القاصفة المستأصلة أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى معنا اتصال آخر أهلا يا أخت شيماء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام وبركاته وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على كل ما تقدمه لنا آمين وزادك الله علما وتوفيقا آمين بالنسبة للصلاة يا شيخ أريد منك رسالة إلى كل من حرم نعمة الهداية إلى- إلى إقامة الصلاة
آه.
آه وتوضيح أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت على في سبع سماوات الله يكرمك فلو أحد سيرخص له عدم الصلاة فهو المجاهد في سبيل الله ومع ذلك نزلت آيات على على الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الصلاة في الحرب وأما الرسالة الثانية فأقول سبحان الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة مم.
والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا الأخ سعيد أهلا وسهلا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخ سعيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله
انه احبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الله يبارك فيك
والله بأن يا شيخ ان ربنا يثبتنا على الحق وعلى الايمان ربنا يكرمنا إياكم ويسر عنا وعليكم يا رب اسالك الدعاء والله يا شيخ الله يجزيك الخير ربنا يصلح عنا وحالك ويكرمنا إياكم معنا آخر اتصال يا جماعة عشان بس نشوف آه، أيوة معنا أخ مازن أهلا وسهلا مازن السلام عليكم يا مازن
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا شيخ مازن ربنا يبارك فيك يا شيخ أمين امين يا رب العالمين ورب ربنا يهديك ويصلح حالك امين ربنا يا امين يا رب العالمين ويتوب عليا كمان رب- وتعيد ربنا يصلح حالك ويكرمك ويتقبلنا واياكم آه، يعني في الشهداء خليك على الصلاة امين يا رب الله يصلح حالك يا مازن جزاكم الله خيرا يا أنا مازن بحب الصلاة أوي أوي يا شيخ أمين ربنا يكرمك يا مازن يا رب يبارك فيك ربنا يصلح حالك يا رب طيب احنا معانا يدوب اربع دقائق علشان آه، نشوف آه، نهاية تشاوشيسكو وقاعد لان في آه، اخوة كتير الحقيقة وطلبوا انها تتعاد بس هنعيد الجزء ده وباذن الله عز وجل لو تمكنا هنعيد الحلقة كاملة هنشوف نهاية نيكولاي تشاوشيسكو ونهاية كل ظالم ونهاية كل حاكم طغى وظلم وآذى شعبه وهذه هي النهاية ولا يظلم ربك أحد خيوط بتاعت آه، لعبة السياسة و- إن فهم الشعب لمشكلته وبدأ يثور وبعدين قتلهم وظلمهم وبعدين الشعب بدأ يبقى ضده ويضحي ويستحمل دي مرحلة انتقالية هتأدي لإيه؟ هتأدي لثورة عارمة للشعب في كل مكان هتأدي هتأدي إن الش... الجيش نفسه يطارد نيكولاي تشاوشيسكو بعد ما يهرب هو نيكولاي هرب بصوا بقى مسكوه وحطوه في عربية مجنزرة الجيش تخلى عنه بقى مع الشعب ادي نيكولاي تشاوشيسكو الهربان جابوه دلوقتي في عربية الراجل ده شاهد عيان وبيحكي بيقول انا كنت ضابط في آه، في الجيش في هذا الوقت في الشرطة العسكرية بيقول نيكولاي تشاوشيسكو هرب واحنا آه، رحنا طاردناه هو وزوجته الينا وهد- و- وجبناهم هنا الدكتور بيكشف عليه عشان يشوف مدى آه، قوته البدنية ومدى صلاحيته للتح- للتحقيق معاه برضو ده إنصاف لازم يتشاف إذا كان مؤهل للتحقيق ولا مش مؤهل للتحقيق ودي زوجته شوفوا بقى آه، زوجته إلينا دي شوفوا بعد ما كانت واقفة جنبه بتحبه بتأيده بتسقف له بتغني له هنا بدأت هو كده ما هي كانت مشاركة معاه في وقت الظلم والطغيان أيضا هتبقى مشاركة معاه في وقت القصاص شوف هو ده الراجل على فكرة اللي بيحكي القضية بتاعت نيكولاي تشاوشيسكو واللي حصل في هذا التوقيت ايه اللي حصل الجيش قعد القعده اللي انتم شايفينها ده اهي بيحاكم نيكولاي تشاوشيسكو على كل جرايمه اللي عملها في حق شعبه تخيل الكلام ده الجديد فيه انه انه على الهوا مباشره الشعب الروماني كله كان بيتفرج على هذه المحاكمه اللي حصلت سنه 89 في رومانيا تخيلوا على الهوا مباشره بيقولوا له انت سفكت دماء انت انت انت ازهقت ارواح انت ضيعت اموال هنا بيقول لهم ايه بيقول لهم آه انا انا حر انا اقول اللي انا عايزه انا اعمل اللي انا عايزه انا رئيس الجمهوريه ده ده الراجل مش فايق ده مش واخد باله من اللي بيحصل ده مش عارف انه دلوقتي مقبوض عليه وبقى زيه زي اي فرد في الشعب او اقل منه خرجوا للتداول هم و- وجهوا له اتهامات وهو تعجرف وتغطرس و- و- وبرضه مفكر نفسه انه هينجو وانه آه، مفيش حد هيقدر يعمل له حاجه عجرفه وكذلك كما قال الحسن البصري ان المنافق لا يؤمن بالنار ولو كانت خلف ظهره حتى يدخلها خرجوا عارفين حكموا بايه يا اخواني ان ال- ال- المحكمه اللي كانت موجوده دي حكمت على نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته بالاعدام رميا بالرصاص هو واقف مش مصدق هو بيقول لهم انتوا عايزين تقتلونا اقتلونا بقى مع مع بعض ما شوفوا ازاي آه، فبيقول لهم لا اقتلونا مع- هو متصور ان هم بي يعني كلام آه، سبحان الله العظيم حكموا عليه بالاعدام ودلوقتي جابوا حبل وهيربطوه من الخلف شوفوا ازاي ده رئيس جمهورية رومانيا في فترة السبعينات والثمانينات شوفوا لظلمه ولطغيانه ولسرقته لشعبه والكذب عليهم والإزهاق لأرواحهم بيتحاكم على الهواء مباشرة والشعب كله شايف المحاكمة اللي احنا شايفينها ده مباشرة وادي نيكولاي تشاوشيسكو أعلى رأس في الجمهورية بيتكتف يديه للخلف خلف ظهره وزوجته معاه وهيتاخدوا الاثنين إلى مكان القصاص في نفس المبنى اللي هو كان كان فيه بيتحاكم وبعد كم كم دقيقة بعد 15 دقيقة كل وقت المحاكمة كان 15 دقيقة فقط وتطبيق حكم الإعدام كان في دقائق معدودة وهو ده الراجل اللي نفذ حكم الإعدام يا دوب هم مسكوه حكموهم ربطوهم حكموا عليهم بالإعدام ربطوا إيديهم نزلوهم تحت في المكان ده اهو حتى يقام عليهم حكم قضائي وده حكم عادل وده حكم عادل ده- سبحان الله العظيم النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والاذن بالاذن هنا شوفوا بيضربوهم بالرصاص ضربا بالرصاص شوفوا ال- ال- الدخان الابيض الكثيف ده ده اثر الرصاص في الحائط وفي الارض مكان ما كانوا بيقتلوا بصوا بقى هما الاثنين دلوقتي سقطوا ادي الكاميرا داخله على جثتي جثتي آه، رئيس جمهوريه رومانيا ونيكولاي تشاوشيسكو ومراته إلينا شوفوا ازاي هنا ادي داخله الكاميرا اهي ادي زوجته طبعا ميته سبحان الله العظيم ضربت في راسها بالرصاص شوفوا ازاي الدم سايل خلاص راحت ماتت وده جزاء ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار شوفوا ازاي وده نيكولاي تشاوشيسكو اللي كان بيسقفوا له وبيحبوه وبيبجلوه دلوقتي ميت شوفوا رجليه متنيه تحت ظهره وشوفوا جسمه سبحان الله العظيم ها وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد
سبحان الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يهدي كيد الخائنين إنه لا يفلح الظالمون وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته الظالم ومن يعينه لن يفلته من عقوبة الله سبحانه وتعالى وإن كانت المحاكم بتطول وتمط وتخبي وت- وت- وتغير الأدلة لكن الأدلة عند الله تعالى- تعالى لا تتغير وقال النبي عليه السلام لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل نفس واحدة بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار وبشر وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين وقال الله عز وجل "وك- وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الظالم عمر ما هيتولاه عادل لازم ربنا هيجيب له ظالم يتولاه وقال ابن مسعود ما من ظالم ما من ظالم إلا سيبتلى بمن يظلمه قبل موته وقال الشاعر وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى حلقة جديدة من هذا خلق الله لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله غدا صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لمصر أمنا وأمانا وطمأنينة وخيرا ورزقا وبركة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر سخاء رخاء هي وسائر بلاد المسلمين وأن ينقذ سوريا وشباب سوريا من قبضة الطغاة الظالمين وأن يرينا فيهم يوما كما أرانا في غيرهم وأن يعجل بالنصر للمسلمين أحبتي على خير ألتقي بكم في الخميس القادم بإذن الله عز وجل في تمام الساعة السابعة في هذا خلق الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا خلق الله تأمل فتور جروب اسم مضيء